السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد هذا هو تعليقي على ما حدث من هذا الكائن الحي الدقيق اللي بيسموه شيخ الأزهر وما هو بشيخ فصار فيه لفظ شيخ أنا الحقيقة بأطلق عليه لفظ سيء لأنه مش سيد وبعدين بيه بيه لأنه مش شيخ عشان ما حدش يقول أنت بتطعن في المشايخ ولحوم العلماء مسمومة ده مش شيخ ده سيء بيه أوكي أوكي ما عندوش حاجة حرام خاصة في قبل من قبل الدولة مصيبتنا الكبيرة في, في هذا الكائن الحي الدقيق اللي بينطبق عليه قول الله ويخلق ما لا تعلمون والله العظيم حاجة غريبة أنا ما عارف ده البني آدم ده أو يعني الكائن الحي الدقيق إيه وضعه بالظبط يعني يعني سبحان الله منظر سيء يعني انا مش عارف اقول ايه اقول الازهر الشريف انا انا انا خريج ازهر وبعتز لكن رحمه الله على الشيخ كشك لما قال الازهر الذي كان شريفا هذا الكائن الحي اللي, اللي, اللي دنس الازهر واساء للازهر ورساله الازهر وبقى الواحد مكسوف من كلمه ازهري يعني يعني قلنا قبل كده 100 مرة ان المفروض شيخ الازهر لا يعين بقرار جمهوري لان اللي بيعينه بقرار بيشيله بقرار فبيبقى دايما هو يعني اسير جميل اللي عينه فمش هيقول كلمة حق وبعدين بياخد فلوسه من الدولة ما قلنا قبل كده ان لازم مرتب شيخ الازهر يكون من اوقاف المسلمين حتى يحس, يحس بالتحرر ما حدش له فضل عليه امال مين اللي يختار شيخ الازهر هيئه كبار العلماء تجتمع هيئه كبار العلماء وتختار شيخ للجامع الازهر ومرتبه ياخده من اوقاف المسلمين في الحاله دي هيقول كلمه حق وتنتظر منه كل خير انما اللي معين بقرار جمهوري وعمال يقف للريس في المطار تحت سلم الطياره عشان يستقبل الريس يا ستير يا رب ده انت لو عندك كرامه الريس هو اللي يروح لك مش انت اللي تروح اذا رأيتم العلماء يرتادون ابواب السلاطين فاتهموه كلمة الامام احمد بن حنبل وهذا الكائن انا قعدت معاه 25 دقيقة في مباحث امن الدولة في اسكندرية والله العظيم اقسم بالله قال كلام ما يصدر عن عيب صغير ما هوش فاهم حاجة خالص واقول له يا مولانا الفتوى بتاعتك لما عمل فتوى الربا هياخدوها اليهود ويستخدموها ضدنا يقول لي ومن الذي ادخل اليهود في كلامنا اليهود بيننا وبينهم معاهدة أبرمها الرئيس الرئيس الرائل المرحوم محمد أنور قلت له يا مولانا دي معاهدة بطلة يا مولانا أنت هتعمل زي شيخ الأزهر بصارة لما راح يحط حجر الأساس لمجمع الأديان مع يقول لي وماذا في مجمع الأديان؟ والله العظيم رب الكعبة يقول لي أقول له الربا يقول لي لا مش ربا الدولة بس بطريقته بقى اللي بيمثل بيها الدور الأهبل والعبيط الدولة فقيرة معهاش فلوس تقوم تعمل ايه قال تروح تقول للناس هاتوا لي فلوس عشان ابني واعمل مشاريع نافعه وبعد كده خدوا الفلوس اللي انا خدتها منكم وتزود لهم عليها شوف بالله عليك ده ده كلام قلت له حتى فين هي المشروعات النافعه اللي بتعملها الدوله والله العظيم يقول لي شق الترع الترع شق الترع واقامه الجسور والكباري بتاع التربيه الوطنيه اللي المهم يعني كلام كتير على مدى 25 دقيقه يعني تبينت منه ان ده ده ده انسان غريب جدا ولا عنده فكره عن حاجه خالص ولذلك هو بيمثل دور الاهبل هو هو عامل نفسه اهبل وبيمثل اه والله بيمثل دور الاهبل حد في الدنيا يقولوا له غزه غزه متحصره يقول هي غزه متحصره اه ما اعرفش طب ده ما يعرفش ان غزه متحصره يبقى ينفع شيخ ازهر ده لما راح يسلم على بيريز ويقول ما انا ما اعرفش ان هو بيريز انا واحد جاي بيمد ايده ليا وانا سلمت عليه وطلعت بعد كده يديعوت يديعوت احرونوت قالت بالنص كده ان هو اللي راح سعى وسلم على شيمون سمعون بيريز فبيمثل دور الاهبل ودور العبيط لما جابوه في حفر ال- ال- الانفاق تحت المسجد الاقصى ومين اللي بيحفر ها اه طب ما تقول لهم ما يحفروه كلام كلام يعني كلام يضحك والله العظيم على واحد بيقول لي اقسم بالله انا بحب اضحك بدل ما اتفرج على مسرحيه تضحكنا بتاع بقعد اجيب كلام الراجل اللهبل ده واقعد اسمعه فده ما ينفعش ده ما ينفعش يطلع يبقى يبقى يبقى شيخ ابدا ولا ولا يطلق عليه لفظ شيخ ده بتاع الدوله مره بيسالوه ايه حكم الناس اللي بيلبسوا المايوهات وبيروحوا على البحر تعرف يرد يقول ايه هي الدوله الدوله قالت لكم روحوا أنا- انا بسالك عن الحكم بيسالوه عن حكم اختيار جم... ملكه جمال مصر يقول ننصح بعدم عمل هذه المسابقات انا بسالك عن الحكم الشرعي حلال ولا حرام كل حاجه فيها الدوله على طول يروح رايح آه، ناحيتها وجات الخيبة الكبيرة انا عموما عشان ما حدش يزعل مني لما بقول هذا الكائن الحي وه- وانا بالعكس من مرات من مرات اقول عليه هذا مجرم هذا رجل هذا الكائن الحي ده مجرم فعشان ما حدش يقول لي الكلمة دي قاسية وازاي تقول على شيخ ازهر لا ده مش شيخ ما انا قلت لك اسمه سيء بي اوكي حاضر- هضرب لك حاجات بسيطة جدا جدا من الفتاوى اللي طلعها من ساعة ما مسك افتى بجواز التحاق الفتيات الى الكليات العسكرية والجيش حد يقول كده تروح ل- ل- ل- ل- للمرأة للكليات العسكرية تلتحق بالجيش ليه من قلة الرجالة قال يجوز للراجل انه يتحول انثى بس هنحط لك حته اللي هي ايه بشرط الضروره الطبيه يعني ايه ضروره طبيه مش فاهم راجل عايز يتحول لمرأة تقول لي إيه- جائز يا- يا يا مجرم انت بيقول لك الت- الش- تطبيق الشريعه الاسلاميه بيحتاج لوقت طويل لازم نوص- نوصل الناس الى القناعه يعني مش عايزين تطبيق شريعه دلوقتي مؤتمر بالكين اللي كان عندنا مؤتمر المرأة اللي, اللي طالب المساواة بين الرجل وبالمرأة والم... وال... واللي الأحكام دي لا تتعارض مع الشريعة أنا فاكر أيامها ال... ال... ال... ال- البند السابع الصحة الجنسية وقالوا له حتى يا مولانا إذا كنتش أنت فاهم في الإنجليزي خلي أي حد يترجم لك لأن في آه، الأسرة المتعددة مش الراجل والست لا الراجل والراجل والست والست والست والقطة والراجل والكلب ممكن يعملوا أسرة واللواط والكلام ده كله يقول لك لا ده ده الصحة الجنسية ما فيهاش أي حاجة وبارك هذا الكلام آه، أيد الدولة في إغلاق بيوت آه، الله اللي هي المساجد الصغيرة اللي تحت العمارات أيدها وقال لا تتقفل أيد ر- قرار رئيس الجمهورية بإحالة أعضاء الجماعات الإسلامية إلى المحاكم العسكرية طب تحولها محاكم عسكرية ليه؟ مش عندك المحاكم العادية؟ لم يطلب من الدولة مرة مرة واحدة بس إنها تطبق الشريعة الإسلامية في عام 95 عندما كان مفتيا قام بزيارة إلى أمريكا كان مصاحبه فيها القس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية وعطوله الدكتوراه الفخرية من جامعة ويستمنستر بولاية بنسلفانيا يعني شوف تكريمه مصيبته الكبيرة طبعا في إباحته للربا في شهر اتنين قال حرام حرام حرام كان واحد باعت له بيقول له أنا طلعت معاش وخدت فلوس نهاية خدمة فالمعاش مش مكفيني هل يجوز أست... يعني احط الفلوس دي في البنك رد عليه قال له حرام حرام حرام حرام حرام ده في شهر اتنين شهر تمانية بقى حلال حلال حلال هو هو لان المخرج كان عايش كده حسبنا الله ونعم الوكيل في حرب الخليج سنة 90 كان بوق للنظام وصف الكويت والسعودية زي الدو- الدور المرسوم له بالظبط بل ده راح بنفسه كمان للسعودية عشان يزوروا القوات المصرية هناك في حفر الباطن وأيد الاستعانة بقوات أجنبية وقال يجوز ذلك شرعا شرعا بالشرع بتاعه هو بالدين بتاعه هو آه، نقل الشيخ صادق العدوي من اللي كان خطيب مسجد الجامع الازهر نقله الى مسجد النور بالعباسيه وعشان ياخد الايه الخطابه من من وراه آه، اعلن انه على استعداد لأن- ان يزور اسرائيل اذا دعاه ياسر عرفات في فلسطين يعني اذا دعاه ياسر عرفات رغم علمه انه لابد انه يحصل على تاشيره من الكيان الصهيوني وافق على منع كبار الع- علماء الازهر من الخطابه الا بتصريح من وزاره الاوقاف وطبعا عارفين وزاره الاوقاف واقفه حال وتابعه لمين منع اعاده طبع فتاوى الشيخ جاد الحق لان بع- لان بعض الفتاوى ما تتفقش معاه وخصوصا في موضوع الربا آه، والعياذ بالله كان دايما يتردد على أندية اللوينز بمصر الجديدة وغيرها طبعا دي أندية مشبوهة أندية كلها تابعة لليهود بهدف ال- القضاء على الأديان وإشاعة الفوضى الأخلاقية والجنس و... وفي فتوى جبهة علماء الأزهر اللي تأسست سنة 46 قالت ان في فتوى صادرة من الازهر سنة 85 تحرم على المسلمين الانتساب لتلك الاندية الليونز والروتري وهو اول واحد يروح يفتتح الاندية دي ويقعد معاهم هناك افتى بان الفلسطينيين اللي بيقوموا بعمليات استشهادية قال لك لا دي مش, است- مش ليست استشهادية دي عمليات انتحارية وطلع بيان اسمه تبرئة وبيان والعياذ بالله آه، وافق على قرار وزير التعليم بمنع دخول المحجبات المدارس الا مو- بعد موافقه ولي الامر طب اذا كان الله امر هنستنى موافقه ولي الامر آه، كان في شيخ الله يكرمه ويبارك له اسمه الشيخ نبوي محمد العش رئيس لجنه الفتوى بالازهر آه، الراجل ده طلع فتوى بتحريم التعامل مع مجلس الحكم العراقي لانه مجلس غير شرعي وان الاحتلال هو اللي اسسه واللي يتعامل معاه يبقى مخالف للشرع آه، السفير الامريكي بالقاهره ايامها كان اسمه ديفيد والش زار الازهر واعترض على الفتوى بتاعه الشيخ نبوي محمد العش واذا بهذا المجرم في 29 اغسطس سنه 2003 يصدر قرار بايقاف الشيخ العش عن العمل ونقله الى منطقه نائيه في اطراف الدلتا بمصر بل ما قال ده, ده, ده بص تاني بيقول ايه بقى بل اعلن ان الازهر مؤسسه مصريه وليس مؤ- آه، مؤهله للفتوى يعني ما ما تفتيش اصدر قرار باحاله الشيخ ابي الحسن رئيس لجنه الفتوى السابق بالازهر بسبب تصريح له بانه لا يجوز مد العون للعدوان الامريكي على العراق وكان دعا الى الجهاد في العراق احال هذا الكائن الحي المجرم عالمين ضريرين الدكتور ابراهيم خليفه رئيس قسم التفسير بكليه اصول الدين والدكتور حسن محرم استاذ العقيده بنفس الكليه حولهم للتحقيق بتهمه توزيع منشورات تسيء, تسيء الى الامام الاكبر شيخ الازهر اللي هو يعني حسبنا الله ونعم الوكيل استصدر قرار من محافظ القاهرة القرار رقم 318 لسنة 98 بحل جبهة علماء الأزهر وتعيين إدارة موالية له مصيبته الكبيرة كذلك التقى بالحاخام حاخام إسرائيل الأكبر مائير مائير ومن قبل كده كان قابل سفير إسرائيل في القاهرة وقابل مائير في الازهر بعد الم- الموظفين ما مشوا ولما قالوا له قابلته ازاي ازاي تقابله ما تروح تقابله في بيتك قال لا انا انا انا انا شجاع ان انا قابلته اللي ما يقابلوش يبقى مش شجاع تحت مسمى تطوير الازهر اللي ضيع الازهر والعياذ بالله ايد القانون الذي يقلص سنوات الثانوي الازهري من اربع الى ثلاث سنوات أحال الدكتور إبراهيم الخولي والدكتور محمود حماية إلى التحقيق وكذلك الدكتور يحيى إسماعيل الدكتور يحيى اسماعيل غادر مصر ومشي برضه لاحقوا بعد كده قضائيا حسبنا الله ونعم الوكيل قال ان المرأة تصلح ان تكون رئيسة للجمهورية وان تتمتع بالولاية العامة التي تؤهلها لشغل الوظائف والمناصب آه لما ساركوزي كان رئيس الداخل كان وزير الداخلية في فرنسا وحارب الحجاب وجه مصر هنا وقابل هذا الكائن الحي المجرم وقال له ان احنا كذا وكذا وكذا طلع بقى سي بي اوكي يضرب على صدره زي النسوان ويقول حقهم حقهم شفت بالله عليك الكلام ويقول له لا الم- مسلمات فرنسا اما ان يخلعن الحجاب ي- او يخشوا في دين الملك اهل اهل فرنسا ادرى بشعابها ومش عاجبهم يرحلوا عن فرنسا او يشربوا من نهر السين او من البحر حسبنا الله ونعم الوكيل ايفون ريدلي اللي كانت آه، امريكيه واسلمت كانت صليبيه واسلمت راحت تزور الازهر فرايحه تزور الازهر هو بيقابلها بيمد ايده عشان يسلم عليها سحبت ايديها قالت له انا ما بصافحش رجال حسب الحكم الشرعي يقول لها ايه؟ يقول لها انت متطرفه انت يظهر عليك متطرفه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سئل عن التبرع او الوصية من مسلم لبناء كنيسة مسلم يبني كنيسة جائز ده ولا لا يقول ان الشرع لا لا يمنع المسلم من ان يوصي ببناء كن- كنيسة اذ انه حر في امواله ها لانه قد يجد تعاونا ومنفعة من شقيقه المسيحي بل قد يجد م- ان ان هناك من المسيحيين من يتبرعون لبناء المساجد شوف الكلام الخ- الخالد اللي جاي بقى ليس لدي مانع بل اود ان تبنى كنيسه ومسجد في كل شارع كنيسه ومسجد في كل شارع كنيسه يتقال فيها المسيح ابن الله والمسيح هو الله والمسيح ثالث ثلاثه حسبنا الله ونعم الوكيل كبرت كلمه تخرج من افواههم وده بيقول لك تتبنى لما سئل عن حكم مقاطعة المنتجات الدنماركية بعد ما سبوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا راجل شرعي ولست راجل اقتصاد ولا راجل سياسي أنا مش بتاع كله أنا مش بتاع كله طب لما أنت راجل شرعي وتقول شرعي وأنا أقسم إنك ما تفهم حاجة في الشرع ها إلا الشرع بتاع الدولة إلا الحاجات اللي في في في في, في في سياق الدولة لما أنت بتقول بتفهم في الشرع ما تعرفش إن النقاب ان النقاب مختلف عليه بين العلماء اه لكن في علماء قالوا واجب وفي علماء قالوا مستحب ومندوب ومستحسن وليس فرضا لكن في علماء قالوا واجب يعني مش بقى عادات وتقاليد زي ما انت بتقول يا جاهل يا مجهال يا جهول يا جهال يا جاهل النقاب برضو عادات وتقاليد شوف قلة الادب يخش يلاقي بنت في الاعدادي الله يبارك في عمرها يا ربي طبعا دي اسرتها ما شاء الله الخلفيه بتاعتها دي اكيد اسره مسلمه ملتزمه بالدين يلاقيها لابسه نقاب يزعل من النقاب يقول لها لعين لعن النقاب شوف شوف المجرم والله لو مفتش مسيحي ما يجرؤ يقول الكلام ده وانت اللي عامل في نفسك شيخ الازهر شخشخه ركبك الله ينتقم منك تقول لها ايه الصراع اللي انت عاملاه ده انا افهم في الدين احسن منك ومن اللي خلفوكي ايه اللي الادب دي ايه قله الادب دي تفهم في الدين ايه دين ايه اللي انت بتفهم فيه ده وشوف قله الادب بعد ما البت تخلع النقاب يا عيني غلبانه والله الله الله يثبتها يا رب الله يثبتها الله يفزعه المجرم زي ما فزعها شوف قله الادب يقول لها ايه يقول لها لو كنت حلوه امال لو كنت حلوه شويه كنت عملت ايه انت انت راجل راح تبصبص لل... لل... للبنات يا يا يا, يا مجرم انت راح تبص على وش البنات وتشوف دي حلوه ولا مش حلوه وهو النقاب معمول عشان الحلوه ولا مش حلوه مش ده سبحان الله شعيره اسلاميه هي موجوده حسبنا الله ونعم الوكيل طب انت لو راجل لو راجل هو لو راجل وانا بقول لك ما هوش راجل انا بقول لك ده كائن حي دقيق يعني لان راجل في في القران معناها صفه هو نوعه ذكر هو ذكر اعتقد انه ذكر يعني هذا الذكر لو راجل يتكلم عن زوجات المسؤولين واولهم زوجة رئيس الجمهورية محجبات لا مش محجبات شعرهم باين وفتحة صدرهم باينة وفيهم كمان اللي ركبها باينة يقدر يتكلم مع واحدة من دول ويقول لها تغطي ولا حكم الحجاب ايه بالنسبة ليها ده كان قاعد مع مرات رئيس الجمهورية على المسرح وهي بتتكلم عن الطفولة وشعرها باين وفتحة صدرها باينة وشيخ الأزهر, الأزهر قاعد يبص لها ويسقف لها وهي بتتكلم يبقى ده لو راجل ده لو راجل مش يروح يتكلم عن الأمور دهيت حسبنا الله طب فين موقفه من من القدس دلوقتي القدس اهو القدس محاصر اتكلم ولا يتكلم ولا يجيب سيره هو اللي مضايقه ومنرفزه الاخت بتاعت اللي, اللي لابسه نقاب دي حسبنا الله ونعم الوكيل يبقى ده شيخ ولا شيخ منصر حسبنا الله ونعم الوكيل انا هختم اصل هو هو هو هو هو لازم يكون نظام حسن مبارك كده حسن مبارك رجل علماني لا بيصلي ولا يعرف ربنا وحاكم بغير شرع الله بدليل بص للبرنامج يوم السبت صلى الجمعه امتى امبارح في انهي جامع شوف دور وبيروح يهني اليهود بعيدهم الستين لاحتلال فلسطين علق الكائن الحي ده اللي اسمه سيد اوكي قال ده حلال ولا حرام ايه حكم اللي يروح يهني اليهود بعيدهم الستين لاحتلال فلسطين علق سيد اوكي على حصار الاخوة في غزة عن طريق معبر رفح مليون ونص علق سيد اوكي على الانفاق اللي بتتهد عشان حماس تدخل الاكل وسايبين الانفاق اللي تحت المسجد الاقصى علق سيد بي اوكي على الغاز اللي بيروح لاسرائيل بارخص الاسعار والمحكمه تحكم بالبطلان يستأنفوا الحكم علق سيد بي اوكي على المعونات اللي عفنت في العريش وما دخلتش حسبنا الله ونعم الوكيل عشان كده بقول ده شيخ منصر مش شيخ انا اخت ما اصل ده هو ده ما هو ده نظام حسني مبارك يعني انت متوقع ايه يعني متوقع هيجيب شيخ محترم يحطه ليه ايه اللي, إيه اللي محترم في مصر ولا ايه اللي كويس في مصر النهارده لكن انا هعلق اختم اخيرا بالكلمه اللي قالها حسني مبارك لما كلموه على زكي بدر او غبي غدر كما كنت اسميه اللي قال لك لن تقام الخلافه الاسلاميه الا على جثتي واللي موت الاخوه في الشوارع واللي واللي واللي وكان لسانه زي ما كلنا عارفين بيقولوا لحسني مبارك انت ليه حاطط زكي بدر ومش عايز تغيره ما تجيب واحد مكانه لسانه زفر جدا جدا ما اعتقدش ان لسانه كان زفر زي الكائن الحي الموجود فكانت كلمة حسني مبارك والله ما لقيتش اوسخ منه عشان اجيب لا تعليق حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي اخرى هنقابله فيها قدام الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجدي ظليم